وصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم تحت عنوان وقفة مع الأحداث الأحداث كثيرة في مصرنا الحبيبة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين أمين أمين يا رب العالمين عندنا مشاكل عديدة وأزمات كثيرة ولكن نريد أن نتكلم في الأمور الحياتية الأمور السياسية بطريقة مبسطة بطريقة سهلة ميسورة إن شاء الله من أجل أن احنا محتاجين ننور بعض من أجل أن احنا محتاجين نعرف البلد رايحة على فين والأزمات اللي موجودة متى تنتهي وإحنا داخلين على 25 يناير والقضايا المرفوعة أمام الدستور المحكمة الدستورية وتحويلها لهيئة المفوضي إلى آخره والدستور ومظاهرات 25 يناير إلى آخره ولكن محتاجين وأزمة القطار وحادثة القطار قطار البدرشين اللي تمت خلال الأيام الماضية وما تم فيها والنهاردة كان في مؤتمر صحفي لوزير النقل ورئيس الوزراء طلب استراتيجية من من اجل ان هي يعني يقولوا ان احنا عايزين نحل ازمه السكك الحديديه ومن اجل ان احنا نحل ازمه النقل بوجه عام اشياء كثيره وعديده والنهارده كان انهيار عقار في الاسكندريه محتاجين نتكلم ونقول البلد رايحه على فين مع حاله التقسيم اللي موجوده ما بين مؤيد وما بين معارض يسعدنا مشاهدينا الكرام ان يكون معنا في حلقه اليوم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد علي خير أهلا وسهلا أستاذ محمد أهلا بك أستاذ ملهم أنت والسادة المشاهدين منور يا أستاذ محمد نورك يا عمر نبدأ ب بالجديد حادثة أزمة قطار البدرشين والمؤتمر الصحفي لوزير الأمن النهارده شايفه إيه الجديد اللي قاله
بص في مجموعة من الحقائق يعني خلينا نبتعد الأول عن كل ما هو نسميه حنجوري أو الهتافات سلبا او ايجابا تمام ناخد ملاحظه انك كافه مرافق الدوله بالكامل لا توجد مرافق في الدوله م. مرفق الصحه مرفق التعليم مرفق السكك الحديديه ثلاث مرافق اساسا غير موجوده اه ما يحدث كل يوم منذ 20 سنه 30 سنه هي تلصقه تسكين الامر ليس اكثر لكن هل هناك حلول جذرية اتخذتها كل الحكومات السابقة بما فيهم الأربع حكومات في خلال السنتين دول أبدا أيوة.
كل حكومة عمالة تسلم اللي بعدها تلصق ده واحد اتنين عندما تحدث كارثة في الوقت الحالي تحت رئاسة الدكتور مرسي عدد من فصائل المعارضة سواء في الإعلام أو في الأحزاب السياسية تأخذها فرصة و متربصة وهمها الأكبر هو ضرب رئيس الجمهورية تحت الحزام تمام
ده إذا كان مقبول في بعض المواقف البسيطة أنك تكسب بنت سياسي لأن ده من طبيعة الأمور السياسية م. لكنه غير مقبول عندما تكون هناك كوارث كبيرة في الدولة هرجعك والسادة المشاهدين عندما جرى حادثة الاعتداء على برج أبراج التجارة العالمية في أمريكا المركز التجاري العالمي م. وجدنا الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري يدا واحده جميل معارضه وسلطه يبقى انت في وقت زي ده كان مفروض المعارضه خلال الكوارث اللي حاصله دي تقدم تصورها ورؤيتها لرئيس الدوله او لرئيس الحكومه وتبرئ ذمتها يا شعب احنا تصورنا لحل مشاكل السكه الحديديه كذا واديناه لرئيس الجمهوريه عاوز يحل حل مش عاوز ما يحلش بس احنا معارضه مسؤوله تمام نيجي على الجانب الاخر اي فعل او اي كارثه او اي تقصير في اداء مؤسسه الرئاسه او اداء مؤسسه السلطه التنفيذيه تجد ان جماعه الاخوان المسلمين وحزبها تدافع مباشره يعني اقرا ما قاله قاده جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله تعقيبا او تعليقا على حادثه القطار بدرشين م. احنا مستلمين نحن الان نعاني من الفساد الموجود ايام مبارك طب يا سيدي امال احنا جبناك ليه؟ امال الشعب جابك ليه؟ طب ما لو مبارك زي الفل كان الشعب عمل ثوره عليه ليه؟ ما الشعب عمل ثوره عشان الدنيا بايظه اه طيب مقبول انك كاخوان مسلمين وانت موجود في السلطه فات عليك شهر اتنين تلاته ان اول حادثه نعديها حدثت ح- دول- دي الحادثه بتاعت البدرجين دي سادس حادثه في عهد آه، الدكتور مرسي.
الدكتور مرسي طيب انت يا دكتور مرسي حصلت كارثه مفزعه في اوائل نوفمبر الماضي لما قام آه، القطار آه، سكك الحديه ودهس اتوبيس تلاميذ وطحن عظام 51 تلميذ م.
ما هي الوقفة التي وقفتها الدولة المصرية ممثلة في كافة مؤسساتها وأجهزتها عقب هذا الحادث للأسف الشديد كان نفس التصرفات اللي بيقوم بها نظام مبارك أي.
اللي هي صرف تعويضات زيارة حكومية لموقع الحادث مثلما قام بعض الوزراء ورئيس الوزراء للزيارة وتصرف التعويضات أنديل رفعها من 5000 ثم 50000 ثم عاد الرئيس مرسي في خطابه الشهير أمام أنصاره في الاتحادية وزود 30000 وثالث تصرف هو القبض على عامل المزلقان وهو ده الراجل اللي ودى البلد في داهية وإن إحنا لما نسجن عامل المزلقان أو نعدمه مشاكل م- ال- القطارات تتحل آه.
إذا هي الطريقة التقليدية في إدارة الكوارث وبالتالي لأن الدولة لم تقف وقفة قوية جدا نتج عن هذا مباشرة أن الحادثة تكررت وسوف تتكرر نأتي إلى ما هو أهم مرفق الصيغ الحديدية لا يوجد عندنا سكك حديدية مم.
اللي بيتعاطاه المواطنين أو بيركبوه دي آخر حاجة تسميها قطارات دي عبارة عن علب موت اه ولا يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والحوادث هي هي هو والمشاكل الحادثه هي هي طريقه والكلام هو هو المعالجه بص ان تحدث كارثه في عهد رئيس الجمهوريه بص اي واحد كان موجود مكان الدكتور مرسي حمدين صباح البرادة غيره كان لا تحصل حادثه قطر اسيوط اللي هي كارثه او آه، تحصل آه.
السؤال بقى هو رد فعل الجالس في قصر الحكم حتى لا تتكرر تلك الحادثه مسؤوليه رئيس الجمهوريه ليست لا تنتهي عند زياره المصابين في مستشفى مسؤوليه رئيس الجمهوريه انه يظل كمؤسسه بما له من صلاحيات دستوريه في حاله انعقاد دائم هو مجلس وزرائه لبحث كيف يتم اصلاح وضع ح- حلول.
وضع حلول جذريه اه ويقول للشعب كده امهلوني مثلا سنه امهلوني بضعه اشهر انا احل الشفافية كذا والوضوح.
شفافيه احنا عندنا كوارث مرفق السكك الحديديه يحتاج لضمان صيانته وتطويره 6 مليار جنيه سنويا ما يتم دفعه او تخصيصه لهذا المرفق هو 2 مليار جنيه فقط اذا في عجز 4 مليار الحكومه عايزه 4 مليار طيب نجيبهم منين نبدا نتكلم هل الحلول ان احنا نسند اداره هذا المرفق قطاع السكك الحديديه لجهات اجنبيه مثلا نعمل شركات اجنبيه وتيجي تدير ماشي طب اذا قررت ان تديره هل ينفع ان احنا بقى معلش الحلول موجوده الحلول, الحلول موجودة، هناك والكلام أكتر كله من ده- استراتيجية آه حل.
الحلول موجوده ولكن احنا محتاجين اللي ينفذ ويطبق ويفعل الكلام اللي موجود والخطط اللي موجوده طيب انت قلت جمله جميله الوقت يا استاذ محمد واحنا محتاجين ان احنا آه، نلم شمل البلد طيب آه، قلت ان لما حصل ال- الازمه وبرج التجاره العالمي في امريكا الكل اتحد هناك بمختلف اطيافهم واتجاهاتهم طب احنا دلوقتي في ازمه البلد بتنهار عشان نبقى ناس واقعيين البلد فيها مشاكل البلد فيها أزمات طاحنة الاقتصاد بينهار طب ما احنا محتاجين الكل يتلم محتاجين الكل يتحد محتاجين ان يبقى في تشارك بين المعارض والمؤيد نعمل ايه اولا خلينا نقول انه لا توجد احساس بالمسؤوليه عند كل الفصائل السياسيه بلا استثناء كلام خطير هقول لك مم.
سواء تيار اسلام سياسي سواء معارضه مم.
مرسي موجود في السلطه ده بيمثل تيار اسلام سياسي المعارضه فين في ميدان التحرير في الميادين اه اعكس لو كان احد من فرق المعارضه او احد مرشح الرئاسه عن تيار المعارضه حمدين صباح او البرادعي موجود في السلطه كنت ستجد بعض عناصر المحسوبه على التيار الاسلامي السياسي موجوده في الميادين دي لعبه سياسه اه دي لعبة سياسة قد لا يستوعبها بشكل كافي المواطن البسيط بس ما يحدث هو ان كل واحد يضع خصمه في مزنق اه والضحية هو المواطن البسيط وحال ووضع البلد واقتصاد البلد بينما لو كلا الفريقين أعمل المصلحة العليا للبلاد كانت الأمور هتتحرك بمنتهى السهولة اي بمعنى مصر ليست دولة فقيرة وده مش إنشاء ده حقائق مصر لا توجد لدي مشاكل بالمناسبة في الدولار مصر لا توجد لدي مشاكل اقتصاديه ولكن يوجد لدي بلغه التجار مشاكل ماليه عندها ازمه سيوله عارف التاجر اللي عنده اراضي وعمارات بس مش عارف اه يوظفها.
لكن ما عندوش سيوله يدفع حتى ايجار آه، حاجه او يجيب بنزين طيب ما هو لو شغل عقله يقدر يشتغل اه طيب المطلوب ايه ان مصر منذ اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه اللي اسفرت نتيجتها تقريبا نصف المجتمع يؤيد ونصف المجتمع يرفض كان ينبغي على مؤسسه الرئاسه ورئيس الجمهوريه انه يعلم انه جاء بنسبه بسيطه 51.5% انه يدعو جميع القوى السياسيه فور قسمه على الحكم الى قعده او مؤتمر او سميه ك- كما مصالحة تشاء وطنية.
مصالحه وطنيه ويبادر باتخاذ خطوات تؤكد ده وانه سوف ينتمي الى هذا الشعب وسيكون رئيس لكل المصريين ولن يكون يعني وسوف يولي أوه.
المسؤوليه لمن هو الاكفأ وليس لمن هو محسوب على جماعه الاخوان المسلمين. ده كان جزء لازم ان السيد رئيس الجمهوريه يقوم به ولكنه للاسف لم يحدث.
اه للاسف لم يحدث. دعوات الحوار الوطني اللي اطلقتها مؤسسه الرئاسه واللي كان بيديرها المستشار احمد مكي نائب رئيس الجمهوريه هي حوارات يعني فضفاضه لا يوجد فيها التزام. انت الان كمؤسسه رئاسه تطالب قوى المعارضه ان تاتي كي تجلس معك. م- والحديث عن مواد تعديل في مواد دستور جرى الاستفتاء عليه وتمريره. ما هي الضمانات الملزمه لمجلس الشعب القادم اللي هو مجلس النواب انه سوف يغير تلك المواد؟
ايوه لو جرى اعلاء المصلحه، مصلحه البلاد العليا، مصلحه المصريين عند المعارضه وعند السلطه، والسلطه هنا لا تعني مؤسسه الرئاسه فقط، جماعه الاخوان المسلمين، بقيه احزاب المحسوبه على تيار الاسلام السياسي، اعتقد ان مصر دي تبدا تخرج من نفسها. البدايه تقديري الشخصي هنقفز على الحدث القادم اللي هو يوم 25 يناير بس البدايه لو تشعر اكبر دليل يعني انت امام فريقين لا ثالث له ايوه فريق معارضه ينتمي لتيار مدني شعبي وفريق ينتمي الى تيار الاسلام السياسي اللي هينزل على قائمه واحده اشعر انه هو الذي سيحقق الفوز وسيعلي مصلحه العليا للبلاد طب ما كل واحد قاعد بيقول آه، كل يلا واحد نفسي.
النهارده عمال يقول لا لا انا نفسي شعبيتي و...
اه طيب تعالى للاحزاب طيب, طيب.
طيب. يعني ايه النور يعني ايه الوطن يعني ايه الحريه والعداله يعني ايه الاصاله والتنميه مش انتوا بتتكلموا على ان احنا كلنا واحد.
توجهنا واحد, واحد.
وتيار الاسلام السياسي ومنهج واحد.
ومنهج واحد وتطبيق الشريعه طب ما اذا كان الهدف كده وهدفكم مصلحه المواطن ومصلحه الشعب طب لماذا لا تتحدوا في قائمه واحده لانها ليست خالصه لا لوجه الله ولا لصالح هذا الوطن يعني لو انا وانت يا استاذ بولب بنتكلم لصالح هذا الوطن ايه فرق ان انت تطلع الاول او انا مش احنا عايزين نخدم بفعل مم.
هذه النقطه الاولى تمام ليه اخد المواطن البسيط وهو يعني تغليب المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه ما جرى في مصر خلال السنتين اللي فاتوا الم- تغليب أنها المصلحه عبارة- الشخصيه فقط اه الشخصيه ثم الحزبيه وتتراجع مصلحه البلاد فانت دلوقتي يعني اذا حقق مرسي تقدما ما مثلا او شعرت المع... عدد معين من فصائل المعارضه ان اقتصاد مصر سيتحسن قليلا ستجد المع... بعض عناصر المعارضه دي بسميها معارضه غير مسؤوله تنزل الشارع تكسر اي تقدم اقتصادي اه وفي نفس الوقت تجد تبريرات ساذجه من كل ما هو محسوب على جماعه الاخوان المسلمين لتبرير اي فعل صادر عن مرسي وانجازاته في الست شهور والسبع شهور رئاسه الجمهوريه او انجازات رئيس الجمهوريه لا يتم الحديث عنها في وسائل الاعلام ولا في الصحف الحكم عليها شخص واحد هو المواطن البسيط لو انا نازل من بيتي كمواطن لقيت مواصلاتي متوفره بسهوله وازمه المرور محلوله والعيش موجود واكلي موجود ودخلي زي الفل هقول لك رئيس الجمهوريه ده زي الفل حتى لو الاعلام طلع وقال ده رئيس جمهوريه فاشل طيب ولو طلع الاعلام وقال رئيس الجمهوريه زي الفل وعمل ألف انجاز في ست شهور وانا كمواطن مش حاسس بده يبقى خلاص طيب آه، تكرار ازمات السولار والبنزين شايفها ايه إيه السبب فيها واحنا بنتكلم كتير وبنقدم حلول كتير و- وبنقول كل حاجه ولكن الازمه بتنتهي وبنسمع تصريحات من المسؤولين ولكن بعد شويه بنلاقي الازمه بترجع مره تانية واحد مصر دولة منتجة للبترول ولكن ما تنتجه لا يكفيها مم.
كل برميلين بترول يتم إنتاجهم من الأرض المصرية في برميل مصر بتاخده وبرميل بياخده المستثمر الاجنبي او اسمه الشريك الاجنبي اللي بينقب عن البترول آه.
مصر الاول كان البرميل اللي بتاخده ده بيكفيها وممكن الفائض تصدره لكن مع زياده السكان وزياده حجم الاستهلاك مصر بتستهلك حصتها اللي هي البرميل ده وتاخد البرميل الثاني من المستثمر الاجنبي الشريك الاجنبي اللي بيجي يحفر في الارض وبيطلع بترول لان انت ما بتدفعلوش فلوس فهو بيقول لك انا هقعد انقب في الصحراء اول ما يطلع بترول هنقسمه بالنص انت بتاخد النص بتاعك بس ما بيكفكش فبتشتري النص بتاعه الثاني الشريك الاجنبي ده احنا مدينين ليه ب 7 مليار دولار لم يتم سدده داخل دلوقتي فيما يقرب في 47 مليار جنيه مدينين ليه ب 7 مليار دولار ايوه قال لك انا مش هديكم بترول ادفعوا اللي عليكم الوديعه القطريه او المنحه القطريه الاخيره اللي جت من رئيس وزراء قطر وربما ده يكون خبر ينشر او يذاع لاول مره وبقول له ليك في برنامجك ان المليار دولار اللي دفعته قطر منحه لم تذهب الى البنك المركزي عشان تزود الاحتياطي بتاعك وانما انما ذهبت الى الشريك الاجنبي اللي هو احنا شاريين منه بترول ب 7 مليار دولار نقول له اتفضل ادي مليار دولار اهو من اللي علينا. طيب هو اللي هيجي على قد ال... يعني ده مش بيكفي. فانت دلوقتي واصل لمرحله في اداره الدوله بسياسه عايزين بس نوضح واحده واحده بس إطفاء الشرائع.
الشريك الاجنبي والكلام ده كله عشان بس المواطن العادي يفهم بس القصه كامله انت دلوقتي عندك حته ارض صحراء ايوه كحكومه مصر اه عايز تنقب وتطلع بترول. التنقيب ده ممكن تدفع فلوس كتيره وما تلاقيش بترول في الاخر.
اه فبيجي لك شركه اجنبيه دي اسمه الشريك الاجنبي بيقول لك بقول لك ايه اديني حق امتياز انقب في المنطقه دي لو طلع بترول هنقسمه بالنص لو ما طلعش مش هاخد منك جنيه أيوة.
والم ايه مكني وامشي فبيطلع بترول خلاص نقسمه وممكن يطلع في اعماق الاعماق بنقسمه ما انا بقول لك انت بتاخد برميل كمصر والشريك الاجنبي ياخد برميل طب هو ليه بينصص معاك علشان هو دفع تكلفه شراء او المعدات والحفر وكده احنا الشريك الاجنبي ده مدينين بيه مش دلوقتي ده من ايام مبارك ب 7 مليار دولار ايوه
واحد مسلفك خ- 48 مليار جنيه 48 ألف مليون جنيه عايز فلوسه يعني طب ما هو كان يقدر يبيعها بره وياخد الفلوس طيب عندنا حجم استهلاك عالي اه بس عندنا حجم تهريب للسولر والبنزين عالي جدا اه عندنا دولة زي الأردن يتم تهريب السولار ليها يوميا في 2000 عربية نقل ك- كبيرة تقوم بتهريب السولار يوميا من الأرض المصرية إلى الأرض الأردنية تحت سمع وبصر السلطات الأردنية السلطات الأردنية قالت لك ده سولار بيجي لي أحسن أو خلي التجار عندي يبيعوا ويسترزقوا لما لقت بقى المصريين عمالين ياخدوا السولار المدعوم ده ويبيع عندهم فراحت فرض ضريبة على التهريب يعني قننت التهريب قننت البضاعة المحرمة يعني لماذا لم تفكر الحكومة المصرية انها تتواصل مع الحكومة الأردنية وتقول لها وقفي ده لماذا لم تشدد الحكومة المصرية على حدودها لمنع تهريب السولر والمواد البترولية عندنا مافيا للتهريب التهريب بتاعنا السولر ده بقى بيوصل لتركيا بنهرب للأردن بنهرب كمان للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس يعني انت مثلا تطلع هات لك كده 1000 لتر بنزين سولر بيتباع عندك بجنيه سعره العالمي 6 جنيه ونص او 7 جنيه 1000 لتر في 6 جنيه كسبانهم 6000 جنيه بس اجيبهم من اي منطقه وامشي طيب سينا ايه حجم الاستهلاك الس- اليومي لمحطات البنزين في سينا للسولر تلاقي ان في محطات بتاخد كميات كبيره جدا ومع ذلك محدش بيراقبها وتذكر ان رئيس الجمهوريه اعلن في احدى خطبه في احدى خطبه انه آه، في محطه بنزين كانت مسجله على الورق وبتاخد حصه وبتاع.
آه.
فانت عندك تهريب ده بيزيد الازمه ايضا انت لا تبحث عن بدائل يعني مثلا السولار في حد ذاته يستهلك 60 مليار جنيه سنويا الدوله بتدعمه بتشتري من الخارج طيب انت عندك القاطرات ادي عربيات القطار ست سبع عربيات القاطره اللي بتجر القطر عربيات القطار دي بتعمل بالسولر اه لماذا لا يتم استيراد مقدمه القاطرات لتعمل بالكهرباء لماذا لا يتم تغيير آه، طبيعه عمل المخابز بدلا من العمل بالسولار تعمل بالغاز يعني ما بقولكش ان ده هيتم بكره بس على الاقل ابدا اعمل خطوه طب ده اللي يخليني أسألك سؤال متى يشعر المواطن المواطن العادي بالتغيير متى يشعر المواطن العادي بالاستقرار متى يشعر المواطن العادي بأن آه، الناس المسؤولين حاسين بيه لأن اللي يعنيه هي لقمة العيش لأن دايما بقول يا أستاذ محمد أن آه، 60% 65% من الشعب المصري لا لا لا يعنيه لا دستور ولا يعنيه لا نخبة ولا آخره اللي يعنيه هي لقمة العيش فقط يعني الاجابه ما تيجي نقول الإجابة بعد الاتصال ماشي اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا أستاذ مهند وبشكرك على البرنامج الجميل وربنا يبارك في في القناة الرحمة ربنا يكرمك اتفضلي اهلا وسهلا وبشكر ضيف حضرتك المحترم اتفضلي.
أنا عايز أسأل حضرته سؤال بس هو قال دلوقتي إن إحنا علينا 7 مليار آه، جنيه للأجانب دولار.
أو 7 مليار دولار مم.
آه، آه، طبعا الأجنبي لما بيجي حضرتك قلت بيبقى فيه حق امتياز إن هو مثلا لو طلع لنا بترول هنقسمه بالنص يبقى الخ... يبقى هنا لو ولو ما طلعش بترول هيلم حاجته ويمشي يبقى جت منين المديونيه دي حضرتك؟
تمام.
يعني ده, ده السؤال اللي انا عايز اساله المديونيه دي جت منين؟
أجاوب أنا على كده حضرتك كده هلم دلوقتي؟
حاجتي وامشي اجاوب على حضرتك دلوقتي لا بعد ما اخلص حضرتك السؤال عشان تسأل.
نمرة اتنين هو ما فيش اخلاص لو كان في اخلاص في وطننا ما نلاقيش كل يوم حادثة قطر وانا اظن ان حوادث القطر دي مفتعلة ما نلاقيش كل يوم في حرق بيحصل لمزارع فراخ يهلك فيها بالالافات المؤلفة ما لقيتش حرق في اي مكان اخر بص في حوادث كتير اكتر من اللازم يعني في كاوتش بيجي من الصين ده بيقلب العربية بسرعة يعني في حاجات كتير في فساد كبير قوي وورا منه قوة وطنية ورا منه قوة وطنية الهدف من كده اسقاط الرئيس مرسي عشان نبقى واضحين واسقاط المشروع الاسلامي يبقى الناس دي بتحب الوطن ازاي يبقى الرئيس يحط ايده في ايدها ازاي وهم اصلا مسيسين لاهداف شخصيه فانا انا مع حضرتك في المصالحه الوطنيه وان احنا نعلي مصلحه الوطن فوق مصلحه اي حد فينا ويا ريت حضرتك وامثالك والناس الطيبين والعلماء والناس كلها تجتمع على مائده الحوار اللي هي تعليه مصلحه الوطن فوق تمام.
الجميع شكراً.
اما اللي بيحصل دوت اللي بيدبر بليل وبينفذ بليل وبنهار انتشار الاسلحه خروج ال ال ال لازم القضاء على الفساد لازم الشرطه تتعاون ما يبقاش فلول للشرطه لازم اي حد يفهم ان دي مركب ولو اتخرمت من فوق زي ما الحديث بيقول او من تحت الكل هيغرق كلنا هنغرق مفيش حد فينا ان احنا ما غرقناش يبقى اولادنا يبقى احفادنا هتبقى حرب اهليه في الشوارع ده لازم ده لازم الناس تفهمه كويس تمام يعني تمام.
مثلا انا ما لاقيش الشرطه النهارده انت يا شرطي في شرطه كويسه جدا و- وهايله وممتازه بس في ناس من- من- من التالي بيحموا البلطجيه وبيبقوا شايفين اللي حاصل قدامهم وبيقفوا انت ليه بتعمل كده؟ أنت تمام ليه- رسالتك وصلت رسالة حضرتك وصلت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك الأستاذ هاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا عندك أستاذ اتفضل ملا.
أهلا بك اتفضل برحب بالضيف اللي مع حضرتك اتفضل الله يكرمك والله يا استاذ ملهم هي ال- ال- المشكله احنا للآن البلد طبعا فيها فساد كبير جدا جدا جدا وللاسف الشديد ما حدش كان يتوقع ان الفساد ده يبقى منتشر في البلد في كل المؤسسات احنا كنا عارفين ايوه اي نعم كله كان بيقول ده الرؤوس بس لكن للاسف كل مؤسسه من مؤسسات الدوله فيها فساد فاحنا كله بس اللي احنا عايزينه الدكتور مرسي والله لو يقول هعمل بعد ثلاث سنين بس يطلع يقول للناس يا جماعه في فساد كبير كذا وكذا احنا م... انا مش قادر اقاوم انا كل ما اسد حاجه يطلع لي حاجه والله الناس الفلاحين بتقول كده والله الناس الفلاحين بتقول كده يا استاذ ملا بتقول كل ما يسد باب يطلع له باب احنا عايزين الدكتور مرسي يطلع يقول للناس كده ونريحها دي حاجه الحاجه الثانيه ان الناس كل الناس آه، الصوت الصوت الوطني هو اللي يعلى عن كل حاجه بعيد بقى عن الاحزاب بعيد عن المساهمات آه، بعد التصفيه الحسا- آه، الح- الحسابات اللي بتحصل دي آه، محدش يمسك للتاني كلنا نحط ايدنا في بعض انا شايف ان بقى البلد عايزه مني اعمل كذا ان شاء الله والله ان شاء الله هشتغل فراش ان شاء الله هشتغل عامل لما لو انا كنت هبقى رئيس جمهوريه ان شاء الله تم- هشتغل عامل تمام.
زي ما بيحصل في امريكا يعني تمام.
احنا البلد فيها فساد في كل حاجه في كل مؤسسه تمام.
يعني الحاجه الثانيه ان احنا يا جماعه يعني كفايه خلافات كفايه مظاهرات آه، دكتور هشام قنديل برضه يناشد الناس يا جماعه في مشكله مثلا مشكله القطوره دي هتتحل مثلا بعد سنتين آه، مشكله مثلا ال- الاجور يعني المصداقية الشفافية الوضوح يا أستاذ هاني ربنا يكرمك تمام اتصال آخر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ ملك؟
أهلا أهلا وسهلا سلام لضيفك الكريم استاذ محمد منور اتفضل الله يكرمك لو سمحت يعني انا بدي آه، ملاحظه يعني ال- آه، ان الرئيس محمد مرسي آه، لازم يكون في شفافيه يا أستاذ مدهب اه احداث ال- آه، البتر بتاع العياط واحداث الاتحاديه بتاع اول امبارح والناس قالت احنا قبضنا على الناس يعني فين التحقيقات لا، لازم يكون فيه صراحه للمجتمع علشان الامور تهدى والعالم تهدى واللي يخالف القانون يتعاقب فورا تمام ما يعني ال- ال- ال- الناس كلها ما رضتش على رب العزه هترضى على الدكتور محمد مرسي تمام ما رضتش على النبي عليه الصلاه والسلام هترضى على مح- الدكتور محمد مرسي لازم يكون فيه توازن ولازم يكون فيه حساب رادع لكل من هو يخرج عن القانون تمام شكرا انما جزيلا لك غير كده يا استاذ ميدو يبقى من الأمور يخالف هتكون- القانون يعاقب من يخالف القانون يعاقب اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم اهلا بيك الله يكرمك انا على فكره اول مره اعمل مداخله سعداء بيك وانا الله يخليك انا بس في البدايه عايز اعتذر لجميع مشايخنا وعلمائنا اللي جميع البلاد بيحسدوهم عليه بيحسدون عليهم ماشي من وجودهم في مصر أيوة.
باخلاقهم العاليه واحنا تعرفنا على الدين وعرفنا الدين الصح منهم يا استاذ ملهم انا بعتذر لهم بالنيابه عن شعب مصر والناس المحترمه كلهم ان تيجي واحده تقول نزلوا ال- العلماء من على المنابر دي ده- دي ش- دي اتربط ولا شافت تربيه يا استاذ ملهم ما الكلام ده كان من فترة آه، حاجة ناهد الله يكرمك وردينا واتكلمنا وقلنا كل حاجة ونحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك يا رب شكرا جزيلا وشكرا لمشاعرك أبو عمر أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك ان شاء الله وما يجمع النبي عليه الصلاه والسلام أهلا وسهلا استاذ اتفضل ملهم آه، اللي احنا فيه النهارده في مصر ليه عده اسباب آه، اول سبب برضه انا اكون صريح معاك انا كنت لغايه فتره قريبه كنت انا من من اكثر الناس اللي داعمين للاخوان رغم ان انا توجهي اسلامي وبحب التوجه الاسلامي وبحب ان يكون ال- القائد ليا قائد اسلامي يعني له خلفيه اسلاميه لكن اقول له اصدقك اصدقك القول حاليا انا يعني انا ال- الان لا احب الاخوان جمله وتفصيلا لاكثر من سبب اولا عدم الوفاء باكثر من شيء آه، عدم وضوح الرؤيه ولا وجود النهضه او اذا كان الناس اصلا في مشروع نهضه آه، عدم الشفافيه آه، اشياء يقولونها ثم يخالفون فيها وادله كثيره ليس يعني ال- ال- الوقت يكفي لسردها. الامر الثاني والسبب الثاني فيه احنا كشعب آه، يعني ك- كما يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. آه، سواء كانت النهارده اللي هو مثلا حاول رغم ان الزلام مفقود ويعدي العيب مش يعيبش مش الوزاره بس ال- ال- ال- الاطفال او الشباب اللي هم ماتوا النهارده في محطه المترو نتيجه الهزار او الشاب اللي مات النهارده في محطه المترو نتيجه ان هو بيمسك الباب بتاع المترو السلوكيات، كثيرة- السلوكيات.
كثيره كثيره يا استاذ ملهم انا لا الوم الحكومه مع احترامي ليك برضه معلش يا استاذ ملهم النهارده لما يجي لي رئيس الوزراء آه، مع احترامي ليك يتصور ان هو بيبرع دم انا اعمل ايه بيبرع دم ولا بيبرع دم ده انت مسؤول كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعايتك فرحتي انت جاي تصور ان انت بتتبرع بالدم لا احنا عايزين وهناك في دم وهناك في في مصداقيه ان انت توضح لي للناس ويكون في في فعل مش كل شويه ده تصريح ظرف مش عارف ايه وهذا شيء لا احنا عايزين فعلا الحكومه تشتغل على ارض الواقع تمام.
مصر مصر فيها خير ومصر فعلا فيها شباب وفيها ناس عندها اخلاص ولكن اذا يكون الفرصه لكن ان هناك يكون فعلا فعلا وسامحني والله والله انا اكثر الناس كنت بحب الاخوان ان هناك فصيل يريد ان يستعصب ويكون حتى اللغه اتغيرت حتى في الخارجيه النهارده لما يكون مالي اه ال- في السياسه الماليه في السياسه الخارجيه ما ما فيش كلمه حتى يقول لك الحكمه الحكمه اخواننا المسلمين بيقطروا تقول الحكمه وه- يعني هناك أمور تمام، كده تمام.
يعني علامه استفهام.
تمام يا أبو ربنا عمر يستر على الجنة.
تمام إن شاء الله.
تمام رسالتك وصلت شكرا لك آه، ناخد اتصال ونعود للأستاذ محمد الأخ أحمد طيب آه، طيب ال- أعود آه، الاتصال انقطع عفوا أستاذ أحمد أعود آه، لحضرتك آه، أستاذ محمد السؤال اللي قالته المستمعة الأولى المشاهدة الأولى اه اللي هي بتقول آه، مصر السبعة مليار دولار اه يعني جم واليوريا جاية منين والشريك الاجنبي المفروض بياخد برميل البترول بتاعه واحنا بناخد البرميل بتاعنا احنا لما بناخد البرميل بتاعنا ما بيكفيناش اه فهنروح نستورد من بره طب ليه نستورد من بره ما الشريك بتاعي معاه حصه معاه بترول زي انا محتاجه فبشتري منه لما بشتريه منه لانه هو شغال في ارضي فاقول له خلاص يبقى لك فلوس عندي فاقعد اشتري اسحب اسحب اسحب ما هو الشريك ده ما بياخدش فلوس احنا قلنا احنا بننقب عن البترول وبيطلع بترول في الارض اه بنقسمه بالنص الحكومة المصرية بتاخد النص والشريك الأجنبي بياخد النص اللي هي الشركة اللي بتنقب لانها عماله تنقب ليه وارد تنقب بالتنقيب ده بالمناسبه ممكن الشركه تدفع لها مليار دولار وما تلاقيش اي برميل بترول اه فدي مغامره يعني مقابل المغامره دي العرف العالمي او الاتفاق العالمي ان احنا نقسم ال- اللي هتجود بيه الارض من بترول بالنص مصر لما بتاخد حصتها ما بتكفاش فهتستورد آه.
تغطيها فالشريك الاجنبي يقول لها طب هتستوردي من بره ليه ما تستوردي من عندي ما انا شريك معاك فبيبيعوا لها بالسعر العالمي او اقل قليلا فمصر مش ع- ما بتاخد كميه كبيره وما عندهاش فلوس تدفع فالديون تراكمت حتى بلغت 7 مليار دولار ودي من الديون اللي احنا المفروض يعني نسددها او ندفعها طيب ال- الحاجه الثانيه بتقول ان الازمات اللي بتحدث ازمات مفتعله
لا يعني مفتعلة آه، لا بص طالما لا يوجد أنت أمام تحقيق واضح ومباشر آه، لا تستطيع أن تلقي بمثل تلك الآراء آه.
وارد آه بس احنا احنا بدأنا الحديث مع بعض قلنا إيه جميع مرافق الدولة بلا استثناء مغترئة مرافق لا تصلح ولكن دور الان اه ما انا ما ينفعش اقعد اقول بقى لا لا لا ما المرافق ينفعش اقول بايظه مبارك او والدنيا مش وب- مبارك انا قلت آه.
لو كان يعني بص خطوتين لا سلس لهم ايوه كان ينبغي على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن يتخذهم فور وصوله قصر الحكم الخطوة الأولى دعوة المؤتمر المصالحة تمام أنا جيت عبر انقسام شعبي أنا فائز كرئيس ب 51 ونص اه في 48 ونص الشعب مش عايزني أنا سأعمل جاهدا على إن أنا أقنعهم بأدائي أو تصرفي أو برنامجي ماشي مم.
وأدعو كافة القوى السياسية أنها تلتقي معي في قصر الحكم ونتفق ماشي اه نيجي بعد ما نخلص الجزئيه خلينا دي قبل ما نخلص الجزئيه دي ممكن اقول لك حد من المشاهدين يرد يقول لك طب ما هو الدكتور مرسي في خطابه دعا ال- المعارضه على الهواء مباشره في اكثر من خطاب لعقد آه، لقاءات في الاتحاديه الى اخره من اجل ان يتكلموا ويتحدثوا جميعا ومحدش راح ده جاء عقب ازمه الاعلان الدستوري آه، اللي, اللي رفضوا قطاعات كبيره من المواطنين واللي حسن بيه السيد واستفتاء رئيس الدستور.
الجمهوريه قراراته وعقب او الإعلان عن عشيه الدستور.
الاستفتاء على الدستور فانت جايب واحد بتتفاوض معاه وسيف الدستور ماشي اذا كان آه.
اللي انت جاي تتفاوض معاه على الدستور وانت قررت ان انت تطرحه في الاسواق للاستفتاء عليه انا كنت بقول ان المصالحه تتم من في اليوم أول لحظة.
أو من اول لحظه الخطوه الثانيه اللي كان ينبغي على السيد رئيس الجمهوريه ان ياخدها هي الدعوه لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي هجيب خبراء الاقتصاد المصريين والاجانب الخطوه دي عملها مبارك سنه 82 راجل عسكري زي مبارك جه قالوا له الوضع الاقتصادي سيء فقال لهم هاتوا لي الخبراء المصريين والاجانب وعمل منصه كانوا حاطين له كرسي فوق على المنصه قال لهم لا انا هقعد في الصف الاول ايام بقى ما كان لسه متواضع وفي الاول واتكلموا انتوا عمل لنفسه عارف خريطه طريق اقتصاديه قالوا له ما تبيعش القطاع العام ما تعملش كذا اعمل كذا فاهم ده البدايات فكان ينبغي على مؤسسه الرئاسه انها تعمل ده يبقى احنا كشعب نقول ن- احس كمواطن ان الدوله ماشيه بخطه طيب ده ده كان الفتره لو ما ده ما- كان- ده لم طب يحدث.
الوقت الحالي بقى ده لم في يحدث.
الازمات اللي احنا موجودين فيها ماذا يجب على الرئيس ان يفعله الان؟
بص لا تستطيع وانت في ازمه آه، بيسموها ازمه حاكمه يعني آه.
مستعصيه في ده ان يتحمل ان تتحمل مؤسسه بعينها او شخص بعينه اذا كنت اردت ان تتكلم بمنتهى الموضوعيه والامانه طبعا اه مفيش فصيل هيتحمل لوحده يعني ايه اذا انا قلت ينبغي على رئيس الجمهوريه واحد واثنين وثلاثه طب ما الاطراف الاخرى برضو عليها ما هو يجب عليهم ايضا اه, اه يعني فخلينا المسؤوليه نوجه- مشتركه اه نوجه رساله لل... لل- ما للرئاسه هنقول لهم هنقول نوجه لهم رساله لحزب الحريه والعداله والاخوان نوجه رساله للقوى المعارضه طب خلي- نوجه رساله للمواطن طيب إر- خلي الرسائل دي في نهايه اللقاء ان شاء الله ولكن خليني ارجع للسؤال اللي يهمني المواطن العادي الغلبان المسكين اللي, اللي اللي حاسس بارتفاع الاسعار وحاسس بالقلق ده كله متى يشعر المواطن العادي بالاستقرار وبالتغيير؟
للاسف في اللحظه اللي احنا كنا عايزين المواطن يحس بيها ان الامور تميل الى الاحسن حدث انخفاض في قيمه الجنيه المصري بما يوازي 12% اه 12% معناها ايه بشكل مبسط ان انا لو انا كنت بشتري اكل وشربي آه، من البقاله ب 100 جنيه يبقى بكره هدفع 112 جنيه طيب علما بان دخلي ثابت كما هو يبقى حصل ان اسعار السلع عندي ارتفعت 12% علشان الجنيه انخفضت قيمته 12% لو مواطن بيقبض 1000 جنيه هو ه- هم هم ال 1000 جنيه هيقبضوا اه بس القوة الشرائية الحاجات اللي يقدر يشتري بيها توازي 880 جنيه قبل ارتفاع سعر الدولار طيب طيب المشكلة التانية يا أستاذ ملم إن في الوقت اللي انخفض فيه قيمة الجنيه 12% مفروض إن الأسعار لا تزيد في السوق إلا بعد ثلاث شهور ليه؟ أنا تاجر استوردت زيت وسكر من بره مصر من الخارج استوردتهم إمتى؟ من كام شهر موجودين عندي في المخازن وببيعهم لما استوردتهم كان سعر الدولار كام؟ 6 جنيه اه لما هاجي هستورد النهارده هستورد ب 6 جنيه 80 6 جنيه 85 ايا كان الطلبيه هتجي لي امتى كمان ثلاث شهور يبقى المفروض اسعار السلع الغذائيه تزيد بعد ثلاث شهور وليس الان اه طيب ده دور مين الحكومه مباشره لو كانت الدوله حاضره واقفه كده قويه وعندك اجهزه ومؤسسات قويه كانت تسحل اي تاجر اه يستغل ضعف هيبه الدوله طب ما هتقول لك تقف ازاي ويبقى لها هيبه ويبقى لها كيان وفي من يريد اسقاطهم لا ما انت هنا بتنتصر انتصر لصالح المواطن وشوف المواطن هيعمل ايه بص اه كلا الفريقين في السيا... في السلطه والمعارضه يتصارعوا لكن مفيش فصيل منهم يستطيع ان يقول ان معي الشارع بالكامل يعني مم.
الشارع ده اللي هو المواطن احنا كلنا عدد سكاننا 90 مليون كل اللي بيلعبوا سياسه و... وتيار اسلام ومؤيد سياسي ومعارض.
ومؤيد ومعارض وتيار مدني لا يتجاوز باي حال من الاحوال 10 مليون اه 80 مليون ده المواطن مفيش فصيل من دول يقدر يقول لك انا كسب المواطن اه المواطن هو الفيصل والحكم لو اللي هيقدر يشتغل كويس لصالح المواطن المواطن هيقول له اوه تعظيم سلام هدي لك صوتي في الانتخابات الجايه اه المعركه الان على ايه على انتخابات مجلس الشعب اللي جرى تعديل اسمه النواب.
وسموه مجلس النواب اه الاخوان المسلمين وده حقها كفصيل سياسي عايز يعمل شغل عايز الازمات ما تبقاش موجوده عايز يحل لك مشكله سلم بس انا مش عايز حلول مؤقته مم.
التيار المعارضه اي حاجه ماشيه مراكب سايره لازم يوقف اه علشان تيار الاسلام السياسي ما ياخدش حصه كبيره يعني للاسف هم في هذه النقطه في السياسه يا استاذ ملهم بعيدا عن ال- الشو الاعلامي والحديث في الفضائيات بيبقى في تليفونات بيبقى في لقاءات وفي لقاءات في غرف بص، مغلقة غير لقاءات في معلنة.
غرف مغلقه آه، آه.
حد الجو الحته دي شويه آه، هظبطك في الحته دي شويه دي السياسه أيوة، وما- أيوة.
بنبقى متفقين وبتبقى مصر وهيصه قدام ومع الناس.
اسرائيل وكله طالع يشتم وهم متفقين مع بعض آه.
فانا قصدي ان ده المفروض بقى آه.
المفروض نصل الى درجه من ان احنا نلعب سياسه صح احنا بنلعب لحد دلوقتي بغشوميه آه.
يعني انت هتخلي المواطن ينزل الشارع يكسح الاثنين آه.
يعني لان مفيش بعد قرصه الجوع ومفيش بعد قرصه ان مفيش هدوم الحاجة.
مفيش ما الحاجه المذله كم واحد خد استدان خلال السنتين اللي فاتوا آه، سواء من اصحابه اقاربه آه، اللي مشي من شغله قطاع السياحه لا يعمل يا استاذ مم.
ملهم قطاع السياحه قطاعات ك- كثيرة قطاع السياحه قطاع الغزل في والنسيج ناس لا كتير يعمل قاعدة يا أستاذنا عندك 16 مليون عامل حرفي اللي بيبقوا قاعدين على الرصيف آه.
ومعاهم الاجنه والشاكوش بيستنوا 10 20 جنيه يومي طب ما انت عمال تقفل ده خلي بالك ان جزء من الحفاظ على الاستقرار السلام الاجتماعي في مصر طوال ال 20 30 سنه اللي فاتوا احنا عندنا فقراء شديد 40% طبعاً، طبعاً.
ما كانتش الدوله كانت الطبقه الوسطى من خلال ما يعرف بالتكافل الاجتماعي يعني ناس قاعدين في عمارة ابن البواب مرض تعب فعايزين يلموا من بعض 100 جنيه 200 جنيه فتلاقي العمارة يدفع آه انت تكون في البيت فأهل بيتك يقول لك في كذا كذا عايزين كذا يدفع اللي كان بيشيل ده الطبقة المتوسطة الضباط المهندسين آه.
الصحفيين المحامين الكلام ده فكان يجي له دخل فيقول لك خلاص دي لوجه الله تعالى جزء من التكافل الاجتماعي الطبقة المتوسطة النهاردة إما إنها قعدت في البيت جرى تسريحها او ان دخلها قل بفعل التضخم او بفعل انهيار الجنيه آه.
آه. وبالتالي لم يكن لم يصبح ما بقاش معاها فلوس تتصدق بيها او تقوم بدور التكافل الاجتماعي التكافل.
للطبقه الفقيره آه.
وبالتالي الطبقه الفقيره معرضه مش معرضه هتنزل لك ساعتها بقى لا دستور صحيح صح.
ولا سياسه لا يعنيها كل ده ولا لا كل يعنيها الكلام كل ده, ده.
المم ارصد لو كان الفقر رجلا لقتلته طيب آه، رسائل سريعة لأن الوقت بيجري بينا رسالة سريعة كده في جملة مفيدة رسالة بتوجهها للرئاسة مؤسسة الرئاسة ماذا تقول لهم؟
الوقت لم ينصرف بعد انت رئيس جمهوريه منتخب فات من وقت الرئاسه سبع شهور باقي لك لسه ما يقرب من ثلاث سنين ونص تستطيع ان انت فورا تدعو لمصالحه حقيقيه ومؤتمر او في غرف مغلقه ويبقى في اتفاق على جدول اعمال حقيقي وانت صاحب هذا القرار اثنين ان تدعو فورا لمؤتمر اقتصادي مصري عالمي توضع فيه على الترابيزه كل مشاكل مصر اقعدوا ليل نهار اسبوع اسبوعين اعملوا خريطه ده كونسلت اطباء اقتصادي اطلع قول للشعب كرئيس جمهوريه منتخب
ما أسفر حاله عنه المريض هذا.
اهو حاله المريض اهو وهيستغرق وقت قد إيه هيستغرق كذا؟
وقت الدواء الدواء اهو تمام الثاني هي احزاب تيار الاسلام السياسي انا جاي لك واحده اه أه.
اتفضل الرساله لمجلس الوزراء
ربما كانت اسهل رساله هي لرئيس الجمهوريه مجلس الوزراء للاسف يعني حتى لو اجتهد بعض اعضاء الحكومه لكن الحكومه في مجملها ليست محل الرضا للشارع المصري الان ويرى كثيرون وانا منهم ان احنا كنا محتاجين حكومه عندها رؤيه اكثر عمقا أم. مع كامل الاحترام لاشخاص الموجودين طبعاً.
وتقدير انهم ولكن بيصحوا كفكرة.
بدري وبيروحوا لكن طبيعه الظرف ده عايزه حاجه بيسموها وبتتكرر كتير دلوقتي في الفضائيات التفكير خارج الصندوق يعني آه.
آه. انت عندك ازمه هتحلها كل مره ان انت تصرف تعويضات وتزور زيارات تقليديه لاهالي الضحايا ما كده ما فيش حل للازمه تمام الرساله للحريه والعداله
ارفعوا يدكم عن مؤسسه الرئاسه مم.
سينصلح حال مصر كثيرا ما بقولكوش ارفعوها بالكامل ما بقولكوش ارجعوا 100 خطوه ورا بس ارجعوا خطوه واحده بلاش الضغط على مؤسسه الرئاسه عين لنا كم وزير عين لنا كم محافظ اختاروا الاكفأ حتى لو كان من أيا اي كان فصيل توجهه.
لان النجاح في الاخر سيذهب الى شخص الرئيس الجمهوريه استاذ ملهم من خلال برنامجك عايزين ناكد على حاجه نجاح برنامج مرسي هو نجاح لمصر فشل برنامج الرئيس هو فشل لمصر يعني هو لما يجي لك رئيس جمهوريه يقول لك انا عايز اعمل تقدم اقتصاد تقدم تعليم تقدم كذا ولو ما عملش ده ما احنا هنرجع 100 سنه طب لو نجح زي الفل خلاص زي الفل الحمد لله المواطن المصري النهارده لا فارق معاه مرسي ده اخواني ولا ليبرالي ولا انت جيت اهو ركبت على الكرسي وبتد... وبتد... وبتدور العربيه اطلع بقى طيب جبهه الانقاذ الوطني
اتمنى ان بعض اعضائها يفعلوا ما يسمى بالمعارضه المسؤوله يعني وانهم بلاش حته مفيش في السياسه حاجه اسمها اللاءات يعني لا لا لا لا يعني ايه آه، على ال- قادة جبهة الإنقاذ أن يصلوا فعلا إلى رؤية أو تصور ويف- آه، وي- ويفعلوا ما يسمى بالمعارضة المسؤولة ويفتحوا الباب للحوار مع مؤسسة الرئاسة طب رساله لعقلاء الامه لعقلاء مصر
يعني عليهم امل كبير وعليهم دور كبير يتم في الخفاء والوراء بعيدا عن الشو الاعلامي اي حكيم امه طالع بيتكلم شو اعلامي يبقى يبحث عن شو يسعو الى تقريب وجهتي النظر ما بين المعارضه والسلطه حتى ينصلح حال البلاد ودول قادرين عليه فعلا طيب المواطن العادي
اصبر قليلا وامامك انتخابات مجلس الشعب القادم لا تنتخب اي حد الا انت تكون مقتنع بيه ويكون برنامجه فعلا برنامج هيقدم لك حاجه طب المصريين في الخارج
هم قاموا بدور كبير في 2012 في دعم الاقتصاد المصري كان متوسط ما يرسلوه الى مصر 9.5 مليار رفع ل 13 اتمنى في ظل الازمه الحاليه ان كل مصري في الخارج بيسمعنا النهارده ابعت بكره 1000 دولار في حسابك حسابك اه واعملوا وديعه لمده سنه او سنتين بحيث ال 1000 دولار دي البنوك تبدا توظفها وتطرحها في الاسواق وتعمل بيها شغل ما او تسدد مديونتها وال 1000 دولار بتاعتك محفوظه وكده لو ال 10 مليون مصري بعتوا بكره 1000 دولار احنا عندنا اكتر من 15 مليون لو 8 مليون بعتوا 1000 دولار يبقى هيجي مصر بكره 8 مليار دولار فورا انت كمصر مغترب بدل ما هتبعت لاهلك 300 دولار عشان ياكلوا هتضطر تبعت لهم 200 بس ليه لان قوت اقتصاد بلدك طيب رساله اخيره وكلمه اخيره لكل المشاهدين في كل مكان
اتمنى الخير في تلك الليله يعني يا المباركه رب.
وفي هذا الشهر الكريم شهر مولد سيد الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واتمنى ان احنا نتاسى بيه يعني لانه كان نبي عليه الصلاة والسلام.
رحمه فعايزين ندخل في مساله الرحمه والترحم بينا انا شايف ان احنا اعصابنا كلها متوتره ومشدوده وبنامل خيرا لكن نجد ما يعاكس ده لكن خلينا ان شاء الله نتوجه الى الله بالدعاء وبشروا بالخير تجدوه وتفاءلوا إن شاء الله بإذن الله الخير قادم في مصرنا الحبيبة إن شاء رب العالمين ومصر إن شاء الله هتكون في الصفوف الأولى ولكن لن تكون في الصفوف الأولى إلا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لن تكون في الصفوف الأولى إلا بالإخلاص والعمل والتفاني لن تكون في المقدمة وفي الصفوف الأولى إلا حينما يتكاتف ويتشارك الكل ويكون الكل يدا واحدة من أجل إنقاذ مصر ومن أجل وضع مصر في الصفوف الأولى أنا بشكرك آه، شكرا جزيلا العفو أستاذ أستاذ محمد ملهم.
تنورتنا وأسعدتنا وبشكر على السادة تحليلك الجميل المشاهدين.
شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد علي خير مشاهدينا الكرام انتظرونا وحلقة جديدة يوم الأحد القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء شكرا لكم وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز تريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل دايما أجمل Speed TV Shop اتصل على 3 77 20 30 7 مفاجآت مفاجآت مفاجآت النهاردة بنقدم عرض متميز جدا عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة كل ست بيت بتدور على جمال بيتها كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الاعلانات بتاعتنا النهارده بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه لحاف جندو تك من Speed او لحاف جندو من Speed النهارده بنقدم عرض لحاف كبير جدا عرض هيغطي كل سرير عندنا اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه لحاف جندو من Speed بيكون لحاف مميز جدا الخياطه موزعه بالكمبيوتر في كل اجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معانا اثناء الغسيل او بعد الغسيل النهارده بتكون الخامه بتاعت اللحاف خامه مميزه جدا وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئه العاليه وكمان بالوزن الخفيف النهارده بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئه عاليه جدا هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف ب 300 جنيه بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لاوضه النوم لحاف لاوضه نوم الاطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من Speed فقط 99 جنيه وزي ما قلت حضراتكم لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم لغرفه نوم الاطفال كمان لما يجي يجي لها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه Speed تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعيه هو هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهارده من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا الخمسه لحاف ب 300 جنيه لفتره محدوده يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهارده فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 بنحصل على خمسه لحاف ب 300 جنيه اللحاف زي ما قلت لحضرتك اللحاف بيكون مقاسه كبير الوانه مميزه الخامه بتاعتنا بتكون خامه مميزه جدا الفايبر صحي التدفئه بتكون تدفئه عاليه جدا الخامه اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركه Speed النهارده بيكون خامه مميزه جدا تدفئه عاليه جدا كل ده بسعر مميز جدا لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد اتنين لحاف تانيين هديه خمسه لحاف ب 300 جنيه يلا مستنيين ايه كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركه Speed 3 77 20 30 7 وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك كل عروسه بتجهز كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكه غرفه نومها وغرفه نوم اولادها لازم تحصل النهارده على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركه سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد لما بنحصل على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هديه زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملايه للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزه الوانه بتكون مميزه الوان زاهيه الوان جميله مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركه Speed 3 77 20 30 7 نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركه Speed النهارده خمسه لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه Speed نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته